عين الناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي بدعي ربنا يرعاني ويزود في ايماني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أحبابي المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله في ميدان التحرير هنا هنا كانوا الناس قاعدين بيقولوا الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط الرئيس الشعب يريد إسقاط الظلم الناس تريد إسقاط كل من يأخذ حقه كل من يسلبه حريته كل من يسلبه ماله كل من يسلبه عرضه كل من يسلبه كرامته النهاردة أنا جاي أقول وأنا بتغير لأن أنا فعلا بتغير في ثورة التغيير كل العالم كان بيتكلم على التغيير بس المفاجأة اللي بعد التغيير وبعد التطوير إن التغيير تغيير مستمر ما بيقفش وسبحان الله وأنا بقول أنا هتغير لقيت نفسي عايز أدي للناس حقوقها أنا هتغير أول حاجة هعملها هدي للناس حقوقها عارفين لو كان حسني مبارك واحنا بنقول الشعب يريد اسقاط النظام ما كانش لسه بيقول اسقاط الرئيس طلع وقال يا جماعه هديكوا حقكم هديكوا كرامتكم ربما لم يكن سقط لكنها اراده الله عارفين كل حاجه لما بنيجي نراجعها اللص لو هو موجود جوه السجون دلوقتي كتير موجودين لو كانوا ادوا الناس حقوقهم ما كانش بقى ده حالهم الميدان فضي لكن ذكرياته لا تنتهي الميدان فضي لكن سبحان الله كان في ناس بيحكموا سلطة عالية جدا ناس بتحكم بالحديد والنار بقوا موجودين جوه السجون دلوقتي سبحان الله بناخد منهم حقوقنا عشان كده النهارده حالا حالا احنا بنتكلم بعد الفجر بشويه خلوا النهار يشقشق ولسه النهار بيطلع نهارنا بيطلع دلوقتي واحنا كمان بنطلع اراده التغيير وانا هتغير وهدي للناس حقوقها بس دلوقتي والنهار بيطلع لان لو جه عليا الظهر مش هضمن لان الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والارض يعز من يشاء هو اللي قال لنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير هدي الناس حقوقها لان طلع الحق شديد جدا لما اسمع حديث النبي صلى الله عليه واله الذي يعلمنا ان الشهيد يغفر له باول قطره من دمه الا الدين الشهيد الذي يقاتل في سبيل الله يخرج بنفسه وماله فيسقط شهيدا او يرفع سبحان الله يغفر له باول قطره من دمه كل حاجه الا حقوق الناس الا الحق اللي الناس بتطلبه بتاع ده الموضوع صعب قوي طب معنى ندي للناس الفلوس اللي هم عايزينها الحقوق مش بس فلوس النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بيسال الصحابه اتدرون من المفلس مين المفلس المفلس من لا درهم له ولا دينار يقول المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه كويس جدا ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار الله يعافينا يا رب ده ممكن يبقى عنده جبال بيصلي ويصوم ويحج عم الحج عم الحج ما شاء الله ما بيشيبش السنة إلا لما يحج عم الحج ما شاء الله ما فيش رمضان إلا ويكون موجود في مكة المكرمة ما شاء الله في الحرم بيقعد في الساحة ست الحاجة ما شاء الله بتصوم اثنين وخميس لكن ست الحاجة اللي بتصوم اثنين وخميس إن لم تراعي حق, حق جارتها على الإطلاق لا ينفعها الصيام لأن ديننا دين حقوق عشان كده من دلوقتي بقول لك ادي الحق لاصحابك من دلوقتي حالا ادي الحق لاصحابك اوعى تطلع مفلس اوعى تكون في الاخر جاي حاسس ان عندك وكتير قوي كان عندهم ارصده كتيره جدا مش ملايين مليارات قالوا وصلنا 70 مليار فين ال 70 مليار سيادة الرئيس السابق حسني مبارك فين المليار ولا المليون ولا العشرة جنيه مقابل ربنا يعافينا حد قاعد موجود في السجن محبوس من رئيس لحبيس لسجين فين الناس اللي كانت حقوق الناس في أعراضها في أموالها في دمها في السجون محبوسين هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي فين؟ الناس اللي ضيعت حقوق الناس فين الناس اللي ضيعت حقوق أمة بحالها خدوا بالكم مش بس دول اللي ضيعوا الحقوق كم أب مضيع حق ولاده مضيع حق ولاده أو مضيع ولاده كم زوجة مضيعة حق زوجها وحق ولادها يعني مهتمة بقى بحاجات تانية عندها أولويات مختلفة أب مش واخد باله من عياله واخد باله من أصحابه أو واخد باله من نفسه أو واخد باله من تجارته وساب حقوق عياله قال لك ما انا بعمل لهم لقمه العيش لكن سابهم سبحان الله يديلهم فلوس لكن ما ادالهمش تربيه ضيع حقوقهم كم ابن مضيع حق والده في انه يكون بار بيه كم حد شايفينه كم حد ما بيطلعش زكاته على فكره الحقوق اللي بقولها لكم شفتها والله في ناس مليارديرات لكن سبحان الله الا من رحم ربي كتير منهم بشوفهم وهم عمالقه كبار قوي شامخين عندهم قوه عندهم عزيمه وجهد في العمل واخلاص غير عادي بس سبحان الله ساعة الزكاة ما تلاقيهوش ساعة الصدقة ما تلاقيهوش وكانت القصة في القرآن قصة قديمة جدا سبحان الله وربنا هو اللي بيقول لنا ويعلمنا وخلوني أقولها عشان ما أغلطش كلنا عارفيننا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وأنا أقرأ القرآن من الورق عشان ما أغلطش لأني ممكن أنفعل فأنسى وأنا بنفعل أنسى كتير قوي بتاخدهم الدنيا وينسوا حقوق ربنا أو ينسوا حقوق الفقراء أو المساكين أو الزوجة ده انا ماسك الورقه بنسى وانا ماسك المصحف بنسى وانا سبحان الله بصلي بنسى انا قريت ايه بنسى السجده وانسى الركعه وانت جوه الصلاه اوعى الدنيا تاخدك وما تقدرش توصل الحقوق لاصحابها لان كتير جدا خدتهم الدنيا خدتهم السكره سكره النجاح سكره السلطه سكره النفوذ سكره ان الدنيا عايشه والدنيا ماشيه زي الفل لكن بعد زي الفل الميزان ده يشهد ان كان في ناس هنا عمالقه لكن سبحان الله الدنيا بتتغير لو ما لحقتش تتغير دلوقتي وتقول انا هتغير وهدي كل صاحب حق حقه هدي لزوجتي حقها لاولادي حقهم لاهلي حقهم لمجتمعي حقه لبلدي حقها هتضيع نفسك لو كنت حتى موظف صغير كتير والله والله والله بقولها من قلبي ان انا بشوف الموظفين اللي بيضيعوا وقت فبيضيعوا حقوق فبياكلوا مال حرام ويضيعوا بلد بحالها ليه لان هم مضيعين الحقوق ما بيدوش لكل ذي حق حقه ومفكرين الدنيا ماشيه كده وزي الفل ما كل واحد بيعمل اللي عليه واسمعها من موظفه حكومه احنا موظفين حكومه انا لله وانا اليه راجعون عشان تبقى موظفه الحكومه بتضيع الحق مش هي ربنا مش هيبارك مش هتلاقي صحة ولا هتلاقي تعليم ولا هتلاقي عيال مطمنين عليهم هتلاقي ضياع هتلاقي عدم أمن وعدم أمان مش بس من الشرطة والبوليس والجيش وإنما من داخل النفوس لأن إن لم نطور أنفسنا من الداخل ونتغير إن إحنا نبقى بسلوكيات قويمة أول حاجة ادي بيها كل واحد حقه على فكرة وأهم حد لازم تديله حقه هو انت انت حقك انت على نفسك انك تكون طائع لله انك تكون بر بنفسك انك ما تضيعش نفسك عشان في الاخر ويوم يعض الظالم على يديه وتيجي يا- يا ريتني ما خدت فلان ده صاحب يا ريتني ما شربت سيجاره يا ريتني ما اتكلمت على زميلتي يا ريتني ما اتكلمت على صاحبتي يا ريتني ما جبت سيره حد يا ريتني ما اكلت وفوت كتير بتفوت في حاجات صغيره ربنا يعافينا وتضيع الدنيا انا مش هكلمكم على الناس اللي بتاكل اموال اليتامى بالباطل انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا مش هقدر اتكلم على دول ليه مش هتكلم على دول لان دي قضيه مسلمه مش مكانها هنا مفيش عاقل في الدنيا بياكل حق مال يتيم لو هو عاقل لكن ممكن يكون ربنا يعافينا اقرب ما يكون للسكران اللي هو مفكر ان كده الدنيا هتمشي ولا يرى العواقب لو انت فاهم العواقب صح لو انت عارف ايه اللي هيحصل لك من دلوقتي حالا نقول انا هتغير وهقول لك تعمل ايه هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي انا هبدا بقول لك وانا هتغير وهدي للناس حقوقها وفي حاجات كده يعني ما كنت شاكك فيها هي بتاعت الناس ولا لا هروح واقول لهم لو عندي الشجاعه اه هتبقى عندي الشجاعه اه هتبقى عندي القوه هتبقى عندي القدره هتبقى عندي العزيمه ليه لان انا خايف ان انا ابقى من اهل النار خايف ان انا ابقى من اهل العواقب السيئه خايف ان انا ابقى مع اللي موجودين في السجن طب ده في الدنيا بس بيني وبين ربي ربنا اعلم بيا ما هو محدش هيشوفني اللي عدى عدى لا خليك قوي خليك حقاني خليك صاحب مبدأ خلي مبدأك ان انت تدي للناس حقوقها حتى لو في كلمة العرض استسمحه الغيبة استسمح صاحبها النميمة صلح ما بين الناس لو انت وقعت ما بين اتنين اذكرهم بقى بالخير قول اللهم اغفر لنا ولهم لو انت شايف ان التصريح هيبقى مشكلة اكبر راجع نفسك تاني وقول انا هتغير بكل عزيمة وبكل قوة وهبدأ من دلوقتي حالا وهرجع للناس حقوقها وانا متوكل على الله مؤمن بيه هاخد بالاسباب مش هرجع لهذا الخطأ ابدا مهما حصل مهما حصل مش هاكل حق صاحب الشغل في الوقت خد بالك وانت شغال في الحكومة بقى مش بتاكل وقت صاحب الشغل ده انت بتاكل وقت الأمة كلها بتاكل وقت ربنا اللي هيحاسبك عليه حساب شديد وما تنساش زي ما بدأت الحلقة وأنا بقول لك الشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه إلا الدين الدين ممكن يبقى وقت كان ربنا كاتبه عليك وقت كان المفروض تديه لله تديه للناس دي الواحد محتاجه زي ما انت طبيب ما ينفعش خالص تترك المريض بتاعك يموت ليه ده حق يقول لك ده واجب وما ينفعش تبقى ظابط وتسيب الحرامي يسرق وما تنفعش تبقى قاضي وما تحكمش ما بين الناس بالعدل ادي كل صاحب حق حقه اديله وخليك لو انت كنت غلطت الله سبحانه وتعالى يسامحك استغفر وتوب والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن والاستغفار يتوب الله سبحانه وتعالى عليك بس غير سلوكياتك وطور من نفسك وتطور وتحرك ولو انت كنت صاحب ناس بتاكل حقوق ولا قاعد في مكان الناس بتاكل تاخد فيه ربنا يعافينا رشوه ولا قاعد مع ناس موظفين ما بيشتغلوش اطلب ان انت تتنقل في مكان يشتغل يا اما تجاهد نفسك لان صعب قوي ان انت تدي الناس حقوقها راعي الكلام ده كويس لان احنا بنشوفه بس الدنيا ماشيه وخلاص لا الدنيا مش هتبقى ماشيه وخلاص هتيجي لحظه والدنيا تقف زي ما 30 سنه لنظام والدنيا وقفت زي ما 60 سنه مروا من ثوره لثوره كل واحد في الدنيا ثورته هتقوم في لحظه لان النبي صلى الله عليه واله هو الذي يقول من مات قامت قيامته في لحظه ممكن تقابل العزيز الغفور الكريم او الجبار المنتقم انت عبد للمعز المذل أنت عبد لمن بيده ملكوت السماوات والأرض أنت عبد لله على قدر ما هو رحمن على قدر أنه لا يترك حقوق العبيد اوعى تيجي في الآخر مفلس اوعى تفكر نفسك غني ولا صاحب سلطه ولا صاحب جاه ولا تعدي على حقوق حد لو عملتها قبل كده ما تعملهاش تاني والله الذي يقول الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا مش هفكرك لانك لازم تبقى فاهم صح لازم تبقى فاهم ايه اللي ليك وايه اللي عليك ومن دلوقتي راجع وامسك ورقه وقلم واكتب ابويا امي اخواتي زوجتي الشارع الشغل الوقت عيني ما دي لها حقوق ودانك رجليك لسانك راعي حقوق نفسك وادي لنفسك حقها هدي للناس حقوقها وهبقى املي في الله لان الله الذي يقول الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات انا هتغير من دلوقتي وهدي لكل واحد حقه من الان والسلام عليكم ورحمه الله هتغير مهما يكون